حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، ما زلنا أحبابي مع هذه السلسلة المباركة سلسلة كن قائدا والتي أهدف من خلالها أن احنا نتكلم عن علم القيادة من خلال القرآن الكريم اللي وضح لنا كل ما يتعلق بنظرية القيادة من قواعد ومن أصول ومن أمور مهمة جدا جدا جدا هنحاول بقدر المستطاع أن احنا نسلط الأضواء على أهم النظريات الحديثة آه، اللي ذكرها علمائنا أو العلماء عامة المعاصرين الآن سواء مسلمين أو غير مسلمين من النظريات المتعلقة بالقيادة ونحاول نقول يا جماعة النظريات دي اللي هم توصلوا إليها الآن هي نظريات موجودة داخل القرآن ولكن كانت المشكلة إن إحنا ما كناش بنقف مع هذا العلم هنحاول إن شاء الله بإذن الله في هذه اللحظات بسرعة مع بعض نفتكر كده أهم الأصول اللي إحنا اتكلمنا عنها آه، الأسبوع الماضي وكنا الأسبوع الماضي اتكلمنا على ثلاث أصول مهمة جدا هنحاول مع بعض إن إحنا نشوفهم مع بعض على الشاشة كنا اتكلمنا أول نقطة اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي هل يمكن صناعة القائد؟ هل القيادة ممكن ان احنا نتعلمها هل هي عبارة ممكن نتعلمها كان بعض العلماء بيقول لنا ان القيادة عبارة عن شخصية وحكمة شخصية بيقصد بيها ان المسألة متعلقة ان هي جينات وراثية بتنتقل من الاباء والاجداد الى الابناء وبالتالي لا يمكن ان احنا نتعلم القياده دي كانت النظريه الاولانيه اما النظريه الثانيه كانت معانا كانت بتقول ان كل انسان لا يولد ابدا كقائد ولكن القياده معانا آه، ليست مبرمجه في الجينات الوراثيه ولا يوجد انسان مركب داخليا كقائد يعني بيقول لنا ان القياده هي عباره عن مجموعه من المهارات لو تعلمناها الانسان ان شاء الله ممكن يكون قائد وقلنا لما النظريات دي اختلفت مع بعضها كنا محتاجين ان حد يفصل لينا يا ترى النظريه الاولى ولا الثانيه هي اللي صح رجعنا بسرعه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي اكد لينا ان الصحيح هي النظريه الثانيه اللي بتقول ان القياده عباره عن مجموعه من المهارات لو تعلمناها ان شاء الله باذن الله نكون قاده واستدلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله والنبي قال لنا انما العلم بالتعلم ده كان دليل واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيأكد لينا ان القياده بالنسبه لينا هي عباره عن مجموعه من المهارات سهل ان شاء الله ان احنا نتعلمها. بعد كده كانت في بعض العوائق اللي ممكن بعض الناس يتكلم عنها متعلقه بالقياده، العوائق دي ممكن تكون اول حاجه متعلقه بالعلم، ممكن الانسان ما يكونش متفوق في مجال ال- الدراسه، ما يكونش متفوق في مجال التعليم، زي ما ان شاء الله نشوف في حلقه النهارده او حلقه الاسبوع الجاي ان شاء الله تبارك وتعالى. بعض الناس بيظن انه لازم يكون علم، عنده علم كبير جدا، لازم يكون متخرج من الجامعات، لازم يكون معاه ماجستير او دكتوراه. الكلام ده مش صح، احنا نقول اه مهم جدا انه يكون متعلم زي ما ربنا قال لنا في شان سل- داوود وسليمان ولقد اتينا داوود وسليمان علما، او في شان طالوت وزاده بسطة في العلم، ما ننساش دي. وربنا سبحانه وتعالى قال في شان ذي القرنين واتيناه من كل شيء سببا. ولكن هل ده معناه انه لازم يكون عالم كبير جدا قلنا النظريه دي مش صح هل عدم توفر العلم يمنع من القياده قلنا لا طبعا لا يمنع من القياده والدليل على ذلك خالد بن الوليد خالد بن الوليد رضي الله عنه اللي سبحان الله كان بيقول شغلني الجهاد عن قراءة القرآن أو عن تعلم القرآن ما كانش عالم من العلماء الكبار ومع ذلك كان قائد فذ لأنه أخذ بنظريات القيادة النموذج الثاني كان عندنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر اللي كان عالم كبير جدا من علماء الأمة ومع ذلك لم يكن مؤهلا للقيادة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر طلب منه أن يكون قائد يتولى إمارة قال إنك ضعيف ليست فيك مؤهلات القيادة اللي تخليك تقود بعد كده اتكلمنا على جزئية تانية متعلقة بالقيادة مسألة ال- المرحلة العمرية هل الصغير ما ينفعش يكون قائد لا ممكن يكون الطفل الصغير ده عنده قدرة على القيادة وضربنا على ذلك بأمثلة كثيرة جدا منها أسامة بن زيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصله للشام وخلاه قائد على الجيوش وكان وسط الجيوش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي منهم أيضا محمد بن القاسم اللي فتح بلاد السند أفغانستان وباكستان وفتح كمان بلاد الهند وكان عمره 17 سنة منهم أيضا محمد الفاتح اللي فتح قسطنطينية وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 19 سنة كذلك أيضا اتكلمنا على جزئية هل القيادة لابد يكون الجسم فيها قوي نقول كويس ان الجسم يكون قوي لان ربنا قال في شأن طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم ولكن عندنا ابن أم مكتوم النبي ولاه القيادة وكان أعمى عندنا أيضا نموذج آخر وهو الإمام الشاطبي اللي علم الدنيا كلها علم القراءات وطبعا معروف قد إيه اللي بيحتاج علم القراءات لازم يرجع الإمام الشاطبي وكان أعمى شفنا أدل دليل على أن الجسم مش لازم الإنسان يتوفر يكون في قوة علشان يكون قائد عندنا الشيخ أحمد ياسين كان قعيدا ومع ذلك كان يقود جيوش ويقود الدنيا كلها من حوله عندنا نموذج آخر وهو الشيخ عبد العزيز ابن باز اللي علم الدنيا كلها العلم وقاد الدنيا كلها في مسألة العلم وكان رحمة الله عليه أعمى اتكلمنا على جزئية بعد كده اللي هي مسألة القيادة والنوع عشان نتكلم أخواتنا ونقول لهم أنتم ممكن بفضل الله تكونوا قيادات رهيبة جدا جدا جدا في المجالات اللي الشرع أباح لكم أن أنتم تولوا فيها القيادة قلنا أدل دليل على ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد كده اتكلمنا على جزئية مهمة جدا مسألة التقوى وأصلنا الكلام فيها ده كان أهم ما يتعلق بالجزء الثاني من الدرس بعد ما اتكلمنا هل القيادة ممكن نتعلمها ولا هي جينات وراثية بعد كده اتكلمنا عن ممارسات القائد وطرحت عليكم سؤال السؤال ده لما واحنا بنتكلم عن ممارسات القائد كنا اتكلمنا عن اول شيء متعلق بالقائد انه لازم يكون قدوة لازم يكون صاحب خلق وقلنا ان 90% من فشل القادة إنما يكون راجعا لما يتعلق بمسألة سوء الأخلاق علشان كده طرحنا الأسبوع اللي فات سؤال عليكم على الصفحة الخاصة بالبرنامج صفحة كن قائدا يا ترى ما هي أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القائد حتى يكون مؤهلا لقيادة الناس وعملنا كده تقرير بسيط كده على إجاباتكم و- و- وردود أفعالكم حول هذا السؤال وأنا في البداية طبعا بشكر كل اللي شارك معانا آه، على الصفحة وإدى برأي وبشكر كل اخواننا اللي قاموا على اعداد هذه الفواصل تعالوا ناخد الفاصل الاول معانا النهارده فيما يتعلق باجابه سؤال الاسبوع اللي فات ونخش النهارده على موضوع حلقه النهارده تعالوا مع بعض
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين الحبيب المصطفى أنت الأمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفنا من خلال الإجابات بتاعتكم إن أهم ما يميز القائد أخلاقه وده اللي يدفعنا إن إحنا نربط درس النهاردة مع الأحداث اللي بتدور الآن ونقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قائدا فذا ذهل الدنيا كلها إنما كان ذلك بسبب خلقه مع الناس بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه يقود الناس كلها إلى الأخلاق الصحيحة قدر النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الهدف الأساسي من بعثته صلى الله عليه وسلم هي إقامة الخلق بين الناس إقامة الخلق بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد ناجح جدا جدا جدا وإن شاء الله إحنا هنكون برضه قادة ناجحين في حال حاله ان احنا نكون بفضل الله نموذج طيب جدا من الناس هرجع ااكد تاني واقول لكم ان الدراسات الحديثه اثبتت ان 90% من فشل القاده انما يكون بسبب الاخلاق زي ما ذكر ذكر آه، ستيفن كوفي في كتابه من الفاعليه الى العظمه قال ان 90% من القاده اللي فشلوا كان فشلهم بسبب ان هم كانت عندهم اخلاق سيئه وقلنا ان الدراسات الحديثه بتقول ايضا ان لما عملنا بحث شامل عند جميع الناس في القارات السته او كثير من الناس في القارات السته حوالي تقريبا 73 الف انسان وجدنا سبحان الله ان اهم شيء كان موجود عندنا زي ما هنشوف مع بعض الان واحنا بنتكلم على كل نموذجا قد ايه الاخلاق كانت مهمه جدا يا ترى الناس متوقعين ايه من القاده وقلنا ان الناس متوقعين اهم حاجه يكون عندهم الدين والاخلاق الامانه والمصداقيه استراليا كندا اليابان كوريا ماليزيا المكسيك نيوزيلندا وغيرها من البلاد حطينا في اول حاجه حطوا اول حاجه عندهم اهم ما يميز القائد عندنا ان هو يكون امين علشان كده نقلب مع بعض كده ونشوف نقول إيه ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذه النظريه نظريه ان احنا لازم يكون عندنا كقاده امانه وعندنا يكون اخلاق ومش هنأثر ابدا قلوب الناس الا بالاخلاق ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن يوسف وضع ان السر في تف- في نجاح يوسف عليه الصلاه والسلام بعد طبعا كونه نبيا إيه ان السر في نجاح يوسف عليه الصلاه والسلام كان كونه امين كانت عنده مصداقيه كانت عنده اخلاق علشان كده الملك لما تبينت له الحقيقه جاء بيوسف وقال إنك اليوم لدينا مكين أي ممكن اصنع ما شئت ليه الملك يفوض له كل هذه الأمور ودرس التفويض هيبقى عندنا إن شاء الله في حلقة من الحلقات ليه يفوض له كل هذه الأمور أمين لأنك أمين وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إن خير من استأجرت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إن خير من استأجرت القوي الأمين ان خير من استاجرت القوي الامين ده دي النظريات اللي وضعت في القران عندنا ان اهم ما يميز القائد اخلاقه اما لو نظرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الامين وننقل الكلمه المهمه جدا لازم تكون موجوده قدامنا 90% من فشل القاده سببه فشل في الاخلاق سببه فشل في الاخلاق علشان كده لو جينا نظرنا الى حال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوه دايما مع الصحابه في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم الاخلاق بصوره عمليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا اعظم الامثله في الاخلاق العاليه جدا فكان صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا اللي كان بيشهد له بذلك اصحابه بل اللي كان بيشهد له بذلك اعداؤه اللي كان بيشهد له اعداؤه هضرب لكم ب- على ذلك مثال ان العرب لما ارادوا او قريش لما ارادت ان هي تبني الكعبه وحصل الخلاف الكبير جدا جدا جدا جدا جدا من الذي يتولى شرف حمل الحجر الاسود ووضع هذا الحجر في مكانه اه، اتفقوا على اتفاق بعد ان كادت تراق دماء بسبب ان القبائل اختلفت مين اللي يرفع الحجر فطلع قالوا اول من يطلع عليكم من هذا الفج فلنحتكم اليه فلما طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق قالوا جاءكم الصادق الامين جاءكم الصادق الامين ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان ياتوا بثوب كبير ويوضع فيه هذا الحجر وتاخذ كل تخرج كل قبيله رجل منها يضع او يحمل هذا آه، الثوب القبائل كلها كل واحد يطلع يشيل فالكل يبقى شال آه، آه، شرف ان هو يحمل الحجر الاسود ثم اخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم موطن الشاهد ان هم قالوا الصادق الامين موطن الشاهد ان صدق النبي وامانه النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق النبي كانت واضحه للجميع يدل على ذلك ما عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان النبي صلى الله وانجفل الناس إليه كنت ممن خرج ليراه فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب علمت أنه ليس بوجه كذاب من أبرز الصفات اللي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل في التوراة في الإنجيل ليس بصخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجودة في التوراة وده اللي ربنا وضعه لنا في القرآن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم بأخلاقه وبصفاته صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان هو فعلا يكون قائد ج- ناجح جدا جدا جدا مع الصحابة بسبب أخلاقه صلى الله عليه وسلم الأخلاق اللي برزت في كل ميادين الحياة في كل ميادين الحياة أخلاق أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع النساء لما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وكان صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي وأنا خياركم لأهلي السيدة عائشة اللي بتصف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان خلوق مع معها صلى الله عليه وسلم ومع زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم كان جوه البيت والسيدة عائشة عندها فترة الفترة اللي هي بنقول عليها فترة العذر الشرعي عند المرأة قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيظهر الأخلاق النبيلة في هذه الفترة كان اليهود في هذه الفترة يطردون المرأة من البيوت بيطردوا المرأة من البيوت إنما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي أثرت الكل ما كانش كده صلى الله عليه وسلم بل السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض يقرأ القرآن السيدة عائشة ما بتقرأش القرآن بسبب العذر اللي موجود عندها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمعها القرآن شوفوا مدى العطف ومدى الحنان ومدى الأخلاق إن النبي صلى الله عليه وسلم يروح ينام على حجر السيدة عائشة ويقرأ القرآن شوفوا مدى الأخلاق الكريمة السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كنت وأنا حائض أشرب من الإناء أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع النبي فاه على موضع فيه ويشرب أي أخلاق هذه اليهود اللي كانوا بيطردوا المرأة اللي عايزين يعملوا أفلام يطعنوا فيها في النبي صلى الله عليه وسلم هي دي أخلاقه يا عديم الأخلاق سبحان الله السيدة عائشة بتقول فيضع فاه على موضع فيه ويشرب السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وأتعرق العرقة عرق ده عظمة عليها لحم وأتعرق العرقة وأتعرق العرقة فيضع فاه على موضع في ويأكل صلى الله عليه وسلم دي كانت أخلاقه في البيت أخلاقه في البيت ما ضرب وما أهان وما سب صلى الله عليه وسلم إنما كانت أخلاقه داخل البيت الوفاء الكرم الجود الحياء صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة ماتت بقالها سنوات طويلة وما زال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيعلم الدنيا كلها يعني إيه وفاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة رضي الله عنها بل كان إذا ذبح الشاة يقول اذهبوا بهذه إلى صيحبات خديجة فلانة وفلانة وفلانة قمة الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم اللي طعنوا فيه وقالوا أنه لا يعرف الوفاء ولا يعرف الرحمة لا يعرف الرحمة من وجه من وجهة نظركم أنتم لأنكم تربيتم على عدم الرحمة فرميتم النبي صلى الله عليه وسلم بما تربيتم أنتم عليه وهو صلى الله عليه وسلم بريء من كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان عنده صلى الله عليه وسلم وسلم أخلاق مع كل البشر ده أخلاقه مع النساء طب أخلاقه مع كبار السن أخلاقه إيه كانت مع كبار السن صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الصحابة يقول كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس جلوس معه صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كبير من آخر المسجد فلم يوسع له دخل واحد كبير بس كده من آخر المسجد ولم يوسع له الصحابة ما وسعوش لهذا الرجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا الراجل ده هذا الرجل كبير السن لما يدخل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ليس منا من لم يقر كبيرنا ففسح لهذا الرجل وكأن المسجد كله بقى لهذا الرجل هذا الرجل لما يسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم انتم متوقعين ايه متوقعين ان خلاص الراجل ده خلاص عنده حب للنبي صلى الله عليه وسلم غير طبيعي عنده حب للنبي غير طبيعي هي دي القيادة هي دي القيادة انك تكون عندك الأخلاق العالية دي النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة لما أبو بكر رضي الله عنه جاء بأبي أبي قحافة لما جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرض عليه الإسلام يعرض عليه الإسلام أي حد أيا كان قدره أيا كان مقامه هو اللي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن شوفوا توقير النبي شوفوا أخلاق النبي مع كبير السن لما يشوف أبي بكر رضي الله أبا بكر رضي الله عنه داخل بأبي أبي قحافة وينظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وقد شاب شعره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر هل أقررت الشيخ في بيته هل أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتي أنا للمفترض أروح له سبحان الله سبحان الله هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهي دي أخلاق القادة لازم تكون عندهم هذه الأخلاق صدق- صدقوني والله لن نأث- نأسر أبدا قلوب الناس إلا بالأخلاق الكريمة إلا بالأخلاق الكريمة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قائد فذ بين الناس لدرجة أن الكتاب الغربيين وضعوا مثلا زي صاحب كتاب العظماء مئة أعظمهم محمد وضع النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد وأنا بقرأ في الكتاب وجدت قد إيه كان بيثني على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هل أقررت الشيخ في بيته يا أبا بكر حتى أكون أنا أتيه بالله عليكم أبو قحافة لما يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هيكون موقف أبو قحاف موقف أبي قحافة بعد كده من النبي إيه قمة الحب قمة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلاص هو ده القائد صاحب الخلق العالي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مش مع كبار السن وبس ده حتى مع الأطفال والصغار مع الأطفال والصغار أثر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصغار بسبب حبه وعطفه وحنانه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد إيه كانت أخلاقه عالية جدا حتى مع الأطفال تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان في طفل في المدينة اسمه أبو عمير أبو عمير ده كان عنده عصفور صغير العصفور طبعا معروف إن اسمه نغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف أبو عمير يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير ف... ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم معه ويضحكه ويمزحه آه، لدرجة إن في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طريق فوجد أبو عمير أبا عمير يبكي فالنبي بيسأله يا أبا عمير ما يبكيك أنت بتبكي ليه علشان نقول للآباء النهاردة عايزين يقودوا قدوات لأبنائهم وما بيقعدوش معاهم لا بيهزروا معاهم ولا بيضحكوا معاهم وبيظنوا ان ما ينفعش انا الاب تكون ليا هي ما ينفعش العب مع اولادي النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابا عمير يبكي بكاء شديدا بسبب ان العصفور مات النبي سال هو بيبكي ليه قال يا رسول الله مات نغره العصفور بتاعه مات قال فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكه ويمازحه ويلعب معه وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك بعدما أبكى بعدما بكى إيه ده؟ إيه الأخلاق دي؟ تخيلوا معايا لما أبو عمير يتربى من البداية على هذه الأخلاق ويشوف القائد بتاعه بهذه الأخلاق يا ترى يا ترى هيكون حاله إيه مع هذا القائد نعمة التابع لنعمة القائد سيدنا أنس رضي الله عنه اللي خادم النبي عشر سنين يقول كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان أرحم الناس بالعيال النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الكريمة العالية في يوم دخل المسجد يصلي وجاء الحسن وجاء الحسين والنبي هو ساجد بدأوا يلعبوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ده لو حصل عندنا في مساجدنا الأولاد بيتضربوا وبيتهانوا وبيتضربوا بالشلاليت ويطردوا بره المسجد إيه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحسن والحسين بيلعبوا على ظهر النبي يقول الشريط فأطال النبي الس- السجود جدا حتى خشيت أن يكون قد اقتطع من بيننا حصل له مكروه أو أذى فرفعت رأسي من السجود فإذا بالحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بيوضح للنبي قد إيه القائد لازم تكون عنده أخلاق حتى مع الأطفال حتى مع الأطفال لازم يكون نموذج كن نموذجا لازم يكون نموذج سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بي- بيقول له الصحابة بيقولوا له يا رسول الله صنعت شيئا في الصلاة الشريد عارف هو النبي أطال ليه السجود ولكن باقي الصحابة مش عارفين فبيقولوا له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنع قبل ذلك الإطالة في السجود قوي دي ده مش هديك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولداي هذان إن ولداي هذين الولدين دول الحسن والحسين آه، اسمع اسمع كده آه، قد آه، ارتحلاني اسمع اللفظ قد ارتحلاني ارتحلاني يعني ايه خلوني راحله ورجل فوقي فكرهت أن أرفع رأسي قبل أن يأخذ مني حاجتهما صلى الله عليه وسلم لما الحسن والحسين يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لما أطفال المدينة يسمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هيكونوا نعمة الأتباع لنعمة القائد أنت النهاردة في بيتك لن تكون قائد لبيتك غير لما تكون قدوة لهم ونموذج لهم في أخلاقك وفي طباعك وفي صفاتك وفي تعاملاتك معاهم علشان كده أنا بهتم جدا إن أنا دايما أأكد يا جماعة أنا بقول سبحان الله هم دفعونا إن إحنا نتكلم عن أخلاق النبي ونربطها مع السلسلة النهاردة بل كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هقول أعظم من كده بكتير جدا جدا جدا مش هقول مع الأطفال أو النساء أو الرجال أو الشيوخ أو أصحابه أو حواليه لا والله مع أعدى أعدائه مع أعدى أعدائه كان النبي صلى الله عليه وسلم أنموذج أنموذج عشان كده كان بيأسر قلوب أعدائه قبل قلوب آه، أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم لو جينا بصينا مثلا المسألة الآن مسألة حرب مسألة قتال وفي قتال الآن شفنا امبارح في في حلقة امبارح والعياذ بالله المجرمين البوذيين كيف يحرقون المسلمين وشفنا صور لأطفال مذبوحة أطفال مذبوحة ده لأن هم آه، ما عرفوش النبي الرحمة ما عرفوش هذا القائد الفذ محمد صلى الله عليه وسلم لأن هم لو عرفوه عرفوا تقاليده أتحدى إن حد منهم بعد ما يعرف هذه الأمور وعنده آه، نية صفية وقلب صادق انه لا يتبع هذا النبي الصادق صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر في حرب ويمر- ويرى امرأة مقتولة وبعد الانتصار النبي انتصر وفرحة النصر يشوف امرأة مقتولة تحولت هذه تحولت فرحة النصر إلى غضب جم ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ذلك في وجهه ويقول ما كانت هذه لتقاتل مين اللي قتل دي ما كانت هذه لتقاتل علشان تعرف أمريكا اللي بتزعم الآن إن هي بترعى الأخلاق وبترعى القيم ليس عندها أصلا قيم أين قيم أوروبا الآن اللي بتنادي بال- ب- بحقوق الأقليات وبنادي بالاحترام والأدب والقيم أين هي الآن من هذه ال- ال- ال- الأفلام اللي بتذاع عندها الآن تنال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتنال من شخصه صلى الله عليه وسلم أين هذه ال- القيم اللي بيدعيها الغرب آه، على آه، امام مثلا ما يحدث الان في بورما اين هذه القيم لما كانت الفلوجه بتضرب بال- بال- بالقنابل الممنوعه ومحرمه دوليا القنابل العنقوديه والفوسفوريه وغيرها من الامور الناس دي ما عندهاش قيم الناس دي ما عندهاش قيم انا عايز اقول والله العظيم الان الدنيا كلها الدنيا كلها اسمعوا هذا الكلام كويس الدنيا كلها في حاجة إلى بناء القادة ولكن مش على الأنموذج الغربي ولكن على الأنموذج المحمدي على أنموذج النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما يشوف طفل صغير يغضب صلى الله عليه وسلم مق- لأنه مقتول في حرب ما يقتل هذا ما يقتل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا بعث بعثا كان يأمرهم بهذه الأوامر واحد لا تحرقوا بيتا لا تحرقوا بيتا مش ما تحرقوش الناس لا تحرقوا بيتا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا صومعة على عابد ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا حطوا بقى النموذج ده ده في عز القتال وقارنوا بينه وبين المناظر اللي احنا شفناها امبارح في بورما علشان نعرف مين هو النبي القائد وقال لكم يا شباب والله العظيم تخليكم الآن عن تعلم علم القيادة عار عليكم لأن الأمة محتاجة أن هي تقود الدنيا مرة ثانية الأمة محتاجة أن هي تقود الدنيا مرة ثانية عارفين ليه؟ لأن الأمة لما آه، آه، ربت قادة ليسوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت البشرية وانحرفت البشرية تماما على الخ- عن خط الص- الصحيح اللي ينبغي ان البشريه تبقى ماشيه فيه احنا للاسف ال- الامر ده غايب عننا عشان كده كانت نظريه اعداد القاده كانت نظريه اعداد القاده كان برنامج اعداد القاده يبقى اذا كانت النقطه الاولانيه معانا النهارده اللي حبيت ان انا طبعا انا ما ينفعش اعدي درس النهارده من غير ما اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم نتكلم عن آه، النموذج اللي هو متعلق بالقيم ومتعلق بهذه الامور نرجع تاني لل- للامر بتاعنا او للفلاش بتاعنا احنا اتكلمنا اول حاجه عن اهم ممارسات القائد واحد ان لازم هذا القائد يكون نموذجا في اخلاقه وفي طباعه وفي سلوكياته مع الناس الامر الثاني لابد ان يكون هذا آه، النموذج آه، ان يكون هذا القائد عنده رؤيه عنده رؤيه والرؤيه دي مهمة جدا لازم تكون موجودة عندنا جميعا أحبابي لا يمكن أبدا لأي قائد على وجه الأرض أنه يقود الناس وهو ما عندوش رؤية وهو ما عندوش تصور للواقع بتاعه علشان كده يا ريت بس تجيبوا لنا كده آه، المقولة بتاعت نابليون بونابرت وهو بيقول لا يستطيع لا يستطيع أحد أن يقود أفرادا دون أن يقوم بتوضيح المستقبل الخاص بهم نابليون بونابرت تشوف معانا كده الآن بيقول لا يستطيع أحد أن يقود أفرادا دون أن يقوم بتوضيح المستقبل الخاص بهم علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركز قوي مع الصحابة وهو بيعد القادة عن مسألة الرؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم الرؤية المستقبلية ايه علشان كده احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من مرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي مثلا عندنا في حديث حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم صعد المنبر ذات يوم بعد صلاة الفجر وحدث الصحابة رضوان الله عليهم وما نزل الا عند صلاة الظهر نزل صلى وطلع تاني وحدثهم صلى الله عليه وسلم وما نزلش الا لصلاة العصر وبعد كده طلع صلى الله عليه وسلم المنبر وحدثهم حتى المغرب حتى العشاء ايه ده ايه ده قال فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الى قيام الساعه الا وقد وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الان بيوضح لنا الرؤيه القادمه عندنا ايه المفترض الفتره القادمه هنعمل ايه وهنعمل ايه وهنعمل ايه ده كانت رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه النبي لما يجي له خباب بن الارت رضي الله عنه في بداية مكة ويقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا آه، يعني آه، النبي صلى الله عليه وسلم وضح له الرؤية قال له يعني آه، آه، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرحلة الج- القادمة إن شاء الله فيها الأمن والأمان والتوفيق والتمكين لكم ولكن لابد من الصبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دايما بيوضح للناس الرؤية لو جينا نظرنا لمسألة الرؤية من خلال قانون القرآن أو نظريات القيادة في القرآن هنجد ان ابرز من تكلم على مساله ال- الرؤيه المستقبليه ان انا لازم النهارده اكون حاطط قدامي رؤيه انا خلال السنه الجايه هعمل ايه سواء الرؤيه المحدوده او محدوده ال- ال- ال- العمر يعني مثلا مع- لمده شهر لمده شهرين ثلاثه او الرؤى الطويله طويله الاجل آه، النبي صلى الله عليه وسلم وضح او ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القران مساله الرؤيه ان كل واحد من الانبياء لما كان بيعلم الامه بتاعته كان بيعلمها عن طريق رؤيه انا رؤيتي ايه في المرحله اللي جايه عايز اقول تعالوا اول ناخد الأما- النماذج من القران وبعد كده نخش على النماذج بتاعتنا من السنه وازاي ننزل ده على الحياه احنا لو جينا نظرنا مثلا ل- ل- لبني اسرائيل لما استضعفوا في زمن موسى عليه الصلاه والسلام وراحوا له وقالوا له اوذينا من قبل ان تاتينا من بعد ما جئتنا كان الامر إيه يا جماعه اللي هيخليكم تبنوا مستقبل جيد انك تبقى عارف رؤيتك اللي جايه ايه فقالوا اوذي فقالوا اوذينا قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا من بعد ما جئتنا شوف توضيح الرؤيه قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ابرز ما يوضح لنا مساله الرؤيه في القران ما يتعلق بقصه يوسف عليه الصلاه والسلام لما الملك راى الرؤيه وهو مش عارف ايه اللي بيحصل يوسف عليه الصلاه والسلام ما قال لهمش تاويل الرؤيه وبس آه، آه، الرؤيه اللي هي الحلم يعني او المنام ولكن وضح لهم ايضا الرؤيه احنا ايه المفترض ان احنا نعمله في هذه الفتره لما نعرف ان احنا عندنا النهارده في سبع سنوات هيكونوا فيهم الخير كثير جدا وبعد كده سبع سنوات هيبقى فيهم قحط ومجاعة وبعد كده سنة الرخاء طب احنا هنعمل ايه يوسف عليه الصلاة والسلام يوضح لهم الرؤية احنا ممكن نعمل ان احنا هناكل على القد والباقي من السنابل يفضل في السنابل بتاعته من القمح يفضل في السنابل بتاعته وبعد كده مش هنستخدم هذا الا في السبع سنوات العجاف اللي هيجوا بعد كده وضح لهم رؤية احنا المفترض نعمل ايه بعد كده هي دي الرؤية اللي ينبغي ان احنا دايما نأكد عليها علشان كده كان العلماء الغربيين الان بيهتموا جدا بمساله الرؤيه احنا الفتره اللي جايه ناويين نعمل ايه مستقبلنا ناويين نعمل ايه عارفين يا جماعه عدد المؤسسات المهتمه بالدراسات المستقبليه في امريكا لوحدها يا ريت نشوف الكلام ده عدد الرس- ال- المؤسسات المهتمه بالدراسات المستقبليه في امريكا لوحدها حوالي 600 مؤسسه 600 مؤسسه 600 مؤسسة فده أمر مهم جدا لازم ناخد بالنا منه بيهتموا دايما إحنا الفترة اللي جاية هنعمل إيه علشان كده بقول لكم دايما لازم كل إنسان مننا يكون له رؤية يكون له رؤية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها لازم ناخد بالنا منها علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب دايما يوضح لأصحابه كده آه، الرؤى بتاعته احنا المفترض هنا نعمل ايه وهنا نعمل ايه وكان ابرز ما يميز النبي زي ما انتم شايفين قدامكم كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحب يبرز للناس الرؤية يا ريت نرجع في الصورة اللي قبلها كان النبي بيحب دايما انه يضع رؤى مشتركة بينه وبين اصحابه ان دايما يا جماعة احنا الفترة اللي جاية عايزين نعمل ايه كانت دايما الرؤى هنا مشتركة ازاي تعالوا مع بعض ناخد بعض النماذج على كده إيه ما يدل على كده لو نقلب مع بعض هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية وحده بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضع مع الصحابه الرؤيه المشتركه لما تحب تكون مقبل على مشروع لازم ت- تستفيد من اراء الناس وخبرات الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ف- كما قال مقداد فقال أشيروا علي أيها الناس رأيكم إيه فقام أبو بكر فأحسن وقام عمر فأحسن ثم قام المقداد وقال إيانا تريد يا رسول الله إيانا تريد يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك مقاتلون ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبعد كده النبي ده كلام الم- المهاجرين طب كلام الأنصار قال أشيروا علي أيها الناس ده النبي بيسمع من الكل النبي بيسمع من كل مش ابو بكر وعمر بس كقيادات كبيره داخل المجتمع ال- الاسلامي لا لا لا والمقداد كمان مش كده وبس ويسمع كمان الانصار يسمع المهاجرين ويسمع الانصار فقام سعد بن معاذ وقال ايانا تريد يا رسول الله عايز تعرف رؤيتنا عايز تعرف راينا نعمل ايه هل نقاتل ولا نرجع آه، المدينه قال ايانا تريد يا رسول الله يا رسول الله آه، سر على بركه الله سر على بركة الله فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ولو سرت بنا ولو ج يعني سرت بنا على البحر لخضناه معك لخضت من البحر لخضناه معك سر يا رسول الله على بركة الله ده كان يوم بدر بس طب تعالوا مع بعض نشوف لا لا لا ده مش يوم بدر بس شوفوا كمان يوم نقلب مع بعض كده نشوف مش بدر بس ده يوم احد كمان النبي قعد مع الصحابه وبيسالهم عن رؤيتهم رؤيتكم ايه في جيش جاي لنا من مكه هل نقاتل جوه المدينه ولا نقاتل بره المدينه مش كده وبس ده خد معايا كمان ان يوم غزوه الخندق ان يوم غزوه الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم النبي عايز يضع رؤيه مستقبليه محدوده لمساله الخ... لمساله غزوه الاحزاب نعمل ايه والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ برؤيه برؤيه سلمان الفارسي يا رسول الله نحفر خندق يا سلام على الرؤى المشتركه علشان هو ده القائد الناجح هو ده القائد الناجح دايما قبل ما يقبل على اي شيء تبقى عنده رؤيه مشتركه مش في مجال الحروب بس تعالوا نشوف كمان آه، في مجال عجيب جدا الا وهو يوم الاذان ايه قصة الاذان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هدف انا عايز اجمع الناس للصلاة قبل ان يشرع طبعا الاذان قبل ان يشرع الاذان شوف قد ايه النبي بيعلم الصحابة احنا محتاجين محتاجين ان احنا نهتم جدا نهتم جدا يا جماعة احنا عايزين نجمع الناس للصلاة الناس ما بتسمعش الصلاة نعمل ايه فجلس النبي مع اصحابه علشان يعلمهم ازاي يفكروا لما تكون عندهم مشكلة ازاي يفكروا النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم يوم الاذان كيف ننادي على الصلاة فقام واحد من الصحابة عنده رؤية قال له يا رسول الله نتخذ بوقا كبوق اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، بوق كبوق اليهود والنبي كان بيكره فرأينا الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما بيحبش يقلد حد فقام رجل وقال يا رسول الله نستخدم جرسا زي النصارى فرؤية الك... رؤية الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قام واحد تالت قال يا رسول الله شوف الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم عمال بيسأل وهما بيطرحوا الرؤى والنبي ياخد منها أو يرد فواحد تاني قال بل نوقد نارا يا رسول الله وأول ما الناس تشوف النار موقدة يبقى ده معناه وقت الصلاة رؤية في وجه النبي قراها ان ده فعل المجوس والعياذ بالله آه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يوصل رؤية محددة هنعمل ايه علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم آه، انصرف من بين الصحابة والصحابة رضوان الله عليهم آه، بدأوا يفكروا يا جماعة ايه رؤيتنا كل واحد منهم رجع بيته بدأ يفكر احنا عندنا مشكلة ازاي نحلها زي ما بالظبط كده احنا عندنا مشكلة في البلد مشكلة البلد ان احنا عندنا بنات كتير آه، آه، آه، يتيمات محتاجين نجهزهم محتاجين نزوجهم طب هنعمل ايه الرؤية لحل مشكلة زي دي عندنا نسبة المرض في البلد فيها مشكلة الرؤية ان احنا نحل المشكلة زي دي دايما القائد الناجح يا شباب لازم يحط الجزئية دي في دماغه عندنا الدعوة في البلد واقعة خالص المخدرات منتشرة والتبرج منتشر إيه الرؤية اللي انا احطها أ- افكر اجيب مشايخ طب ازاي اتواصل مع المشايخ طب ازاي نعلن عن الدروس ازاي مش عارف ايه حط رؤية حط رؤية فكر ايه المشكلة اللي انت محطوط فيها في بلدك زي ما النبي بيعلم الصحابة الان النبي بيعلم الصحابة ازاي نحل المشكلات بتاعتنا فلدرجة ان الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي قدر يغرس جواهم يعني ايه يكون عندك رؤية عشان تكون كقائد رجع عبد الله بن زيد وهو من كتر الهم قال فاصابني الهم ليه؟ لان احنا ما قدرناش نوصل لرؤية محددة ازاي نجمع الناس للصلاة شوف خد بالك معايا آه بيقول فعدت الى بيتي مهموما لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فنمت انتوا عارفين مثل عندنا في عندنا في مصر بيقول لك الجعان بيحلم بسوء العيش وبيقول فنمت فانا لما نمت تخيل معايا بيقول آه، آه، هو بقى بيحلم ب هننادي للصلاه ازاي فنمت فرايت في الاذان ان رجلا نزل من السماء فاستقبل القبله فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الاذان المعروف كله كامل فبيقول فقمت فزعا وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا جري رجليه كده بتسابق ريح رحل النبي يا رسول الله لقد رايت كذا وكذا وكذا وكذا انا شفت يا رسول الله كذا وكذا وكذا عمر نفس الكلام جاي جري بيقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل ما راى انا شفت زي ما هو شاف فقال النبي انها رؤيا خيس انها رؤيا خيس عبد الله بن زيد قال يا رسول الله اقوم بارفع الاذان قال له لا لا لا القه على بلال فانه اندى منك صوتا دي مساله اكتشاف المهارات وهنتكلم عنها ان شاء الله يبقى شوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم قدر يغرس في قلوب الصحابه ان ازاي اي مشكله لازم نفكر فيها ونجد لها الحلول وبعد كده الحلول نبدا ان احنا نحلها تعالوا مع بعض كده آه، آه، هرسم معاكم آه، شكل مهم جدا جدا جدا اوضح ليكم فيه ما يتعلق بالرؤيه والرساله والاهداف والطاقه يا ريت بقى كده الكاميرا تمشي معايا بصوا يا جماعه انا عندي دي الرؤيه الرؤيه اللي احنا هنقول المكان الرؤيه اللي هي المكان اللي انت عايز توصل له المستقبل اللي انت عايز تروح له الانبياء رضوان الله عليهم كانت لهم رؤيه رؤيتهم ان الناس تخش الجنه فكانت الرؤيه هي عباره عن المكان اللي هو الجنه هل يا ترى الجنة دي هنروح لها كده إيه إيه من غير طريق لا ده لازم يترسم لها طريق لازم يترسم لها طريق الطريق ده اللي احنا بنسميه الرسالة الطريق ده اللي احنا بنسميه الرسالة طب ازاي ال- الانبياء لما قالوا لنا احنا عايزين نخش الجنة طب هنخش الجنة بايه هنخش الجنة بلا اله الا الله طب هل لا اله الا الله هي اللي هتوصل الجنة يعني انا النهاردة تخيلوا معايا ما عنديش رسالة ممكن اوصل لل- للرؤية لا ده دي بتبقى احلام يعني واحد عايز يخش الجنة عايز يخش الجنة وما عندهوش الطريق اللي يوصله للجنة زي مثلا واحد بيقول انا انا نفسي البلد كلها عندنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى البلد دي كلها تبقى ناس ملتزمه والبنات كلها تتحجب شاب بيقول انا نفسي المدرج بتاعي لما اخش الاقي البنات في جنب والشباب في جنب والبنات ما شاء الله كلهم محجبات مش متبرجات هل يا ترى انا لو عندي رؤيه من غير رساله يعني من غير طريق ممكن اوصل لها لا ده الرؤيه من غير رساله دي بقت احلام ده وهم ده وهم انت بتتعلق بيه ده دي اماني فكل رساله كل رؤيه محتاجه لرساله الرساله دي اللي هي بنسميها دايما الطريق اللي انت هتمشي عليه الطريق اللي انت هتمشي عليه طب يا ترى انا لو عندي طريق بيوصل للنهايه المكان هل يا ترى انا كده عندي رؤيه برضه هقول لك لا لان لازم الطريق ده تاخد عليه خطوات لازم الطريق ده تاخد عليه خطوات الخطوات دي اللي احنا بنسميها الاهداف اللي احنا بنسميها الاهداف هنحط الاهداف معناها الخطوات لازم تاخد خطوات طب ايه الخطوات هنقول الخطوات دي ممكن تكون الصلاة ممكن تكون الصيام ممكن يكون القرآن ممكن يكون الصحبة الصالحة دي الخطوات اللي انت بتمشي بيها على الطريق علشان توصل للرؤية بتاعتك اللي هي الجنة طب يا ترى انا لو عندي اهداف وعندي رسالة وعندي رؤية هل يا ترى ممكن اوصل للرؤية الحقيقية وتنفذها اللي هو دخول الجنة لا لازم يكون عندك الطاقة لازم يكون عندك الطاقة الطاقة اللي احنا بنسميها الزاد الزاد ده اللي هو ممكن يكون زاد عقلي أو زاد علمي أو زاد إيماني يعني إيه؟ أنا عارف كويس جدا إن الخطوات دي الصلاة والصيام والزكاة والقرآن والحج أنا عارف الخطوات ولكن ممكن أكون أنا ضعيف مش قادر أحط رجلي على الطريق فلازم يكون معاك الطاقة اللي هتعينك على كده إيه الطاقة اللي تعينك على كده هي الطاقة العقلية والطاقة العلمية إنك تعرف إيه فضل الصلاة إنك تعرف إيه إيه- إيه قيمة القرآن في حياتك إنك تعرف يكون عندك زاد إيماني أو طاقة إيمانية إنك تحضر مجالس علم إنك تقعد وسط ناس م- م- طيبين تعالوا ناخد نموذج علشان أقول لك الرؤية والرسالة والأهداف والزاد عندنا قاتل المئة نفس قاتل المئة نفس عنده رؤية رؤيته انه عايز يخش الجنة رؤيته انه عايز يخش الجنة ولكن يا ترى هل هذه الرؤية لوحدها توصله؟ لا ما توصلهوش طبعا ولكن كان لازم تكون له رسالة ايه الرسالة؟ الطريق اللي هيمشي عليه ايه الطريق اللي هيمشي عليه؟ انه يروح يسأل العلماء انه يروح يسأل العلماء ان انا عايز اكون انسان كويس عايز اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى يا ترى يا جماعه انا عندي رساله عايز احققها عايز اكون كويس افتحوا لي باب التوبه لما راح للعالم العالم قال له انت ممكن يتفتح ليك باب التوبه فوضح له الطريق طب هل لما وضح له الطريق ده كفايه قال له لا ده انت لازم تاخد اهداف اللي احنا بنسميها الخطوات على الطريق ايه الخطوات اترك ارضك فإنها أرض سوء ده بدأ يحط له خطوات عايزك تروح مع قوم يعبدون الله تعبد ربنا معاهم سبحان الله أدي الأهداف اللي حطها له اللي هي الخطوات طب هو إنسان ضعيف مش هيقدر يعبد ربنا لوحده إحنا محتاجين الزاد أو الطاقة اللي تعينه على كده كان العالم بيقول له لازم تكون وسط الصحبة الصالحة وسط الصحبة الصالحة وسط الناس الصالحين هم دول اللي هيعينوك هي دي الطاقة اللي هتعينك يبقى إذا الإنسان مننا لازم تكون عنده رؤية اللي احنا بنس- بنقول عليها المكان المكان اللي انت عايز توصل له الرؤية دي هتعيشها برسالة الرسالة دي اللي احنا بنسميها الطريق اللي انت هتمشي عليه آه، آه، آه، الرؤية من غير رسالة رؤية من غير رسالة صدقني دي أحلام لن تتحقق أبدا طب أنت رسمت لنفسك طريق وما مشيتش عليه طريق من غير أهداف اللي هي الخطوات هتوصل لا يمكن بحال من الأحوال توصل طب رسمت لنفسك الطريق ورسمت لنفسك الأهداف وحطيت لنفسك الخطوات وهتبدأ تمشي لازم تكون معاك طاقة لازم تكون معاك طاقة بعد كده تعالوا مع بعض بعد الشكل البسيط ده نرجع كده بسرعة مع بعض ونشوف أحبابي نشوف أحبابي آه، نموذج من الواقع أحد الشباب احد الشباب وجد ان معظم المشاكل اللي بتقابلهم هو كطبيب آه، المشكله اللي مقابلهم الان ان قله الحضانات قله الحضانات اللي هم آه، الحضانات اللي بتستقبل الاطفال آه، حديثي الولاده اللي هم بيسموهم المبتسرين ده في المستشفيات اللي موجوده حواليهم في المنطقه ففكر الولد انه عنده رؤيه ايه الرؤيه ان احنا يكون عندنا حضانه يكون عندنا حضانه الحضانه دي تكفي لهؤلاء الأطفال أو للفقراء اللي عندهم أولاد مش قادرين إن هم يودوهم آه، حضانات حكومية الحضانات الحكومية طبعا آه، العدد فيها زيادة الحضانات الخاصة بفلوس كتير جدا جدا جدا فعنده رؤية إيه الرؤية إن يكون في عنده حضانة في البلد لعلاج الفقراء أطفال الفقراء والمساكين دي الرؤية رسم لنفسه طريق إيه الطريق إن لازم يكون عندنا رجال أعمال رجال أعمال ويكون عندنا إيه إيه إيه يعني الرساله بقى يعني ده ده الهدف او الرؤيه الرساله اللي هي الطريق ان احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نعيش بالاخلاق العاليه دي نعيش بالاخلاق ان احنا نكون حاسين بالفقراء حاسين بالمساكين ح- نرحمهم نكون متقربين اليهم اكتر ن- ن- ن- ن- نخفف مشاكلهم نخفف اعبائهم نقضي حوائجهم دي رسالته طب الرساله دي محتاجه الاهداف الاهداف دي ازاي اوصل لرؤيتي كانت الاهداف ان لازم يكون عندي ممو- ممول أو ناس تدينا فلوس ولازم يكون عندي مكان ولازم يكون عندي استاف من الاطباء يشوفوا لي المشكله دي. عمل ايه؟ جمع مجموعه من زمايله وبدات مجموعه تجمع الاموال وبدات مجموعه تسعى لشراء الاجهزه وبدات مجموعه تدور على المكان وبدات مجموعه توصل للاطباء اللي هيكونوا استاف على الحضانه وكان معاهم الزاد شيخ قريب منهم بيحثهم وبيدعمهم وبياخد بايديهم وبيشجعهم و- وبيساعدهم في الامور دي ويعرفهم على رجال اعمال ويعرفهم على مستثمرين يدولهم فلوس ويعرفهم على اصطف دكاتره كان معاهم الزاد اللي بيدفعهم كانت النتيجه بعد فتره طويله جدا بفضل الله عز وجل من الشغل والعمل الدؤوب ربنا سبحانه وتعالى اقر عينهم ان هم عملوا هذا الكلام احد الشباب البلد بتاعته بيئه كلها مخدرات بيئه كلها مخدرات بيئه كل الشباب اللي فيها بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فكر انا عندي رساله انا عندي رؤيه رؤيتي ايه اخلي كل الشباب دول طائع لله سبحانه وتعالى طب رسالتك ايه في الحياه تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى طب ايه الاهداف اللي انت او الخطوات اللي هتتحرك عليها الاتصال بالمشايخ والسعي الدائم في في ان انا اروح لهم واوضح لهم حال البلد وان انا ارتب ندوات وان انا اسعى ان انا اجيب مشايخ واجيب دعاه وان انا اجتهد في توزيع الهدايا على هؤلاء الشباب اللي انحرفوا علشان بعد كده يرجعوا مع الخطوات دي ربنا سبحانه وتعالى وفقه يبقى اذا كل واحد مننا لازم واحد تاني عنده رؤيه رؤيته ايه انه يحفظ القران الكريم رسالتك ايه القران ده قيمه عاليه جدا في حياتنا لازم نتمسك بيها طب الاهداف ايه الاهداف ايه الخطوات اللي انت هتعملها هتعرف على شيخ احفظ عنده القران وشيخ تاني اتعلم عنده التفسير واقرب من شيخ رباني كده يديني بعض المعاني الايمانيه المتعلقه بالقران وقرب من المشايخ وصلني لهذا الامر عشان كده بنقول لازم تكون عندنا رؤيه لازم تكون عندنا رؤيه الرؤيه دي هي اللي هتاخد بايدينا دايما للصح هي هتاخد دايما بإيدي- بصوا يا جماعه دايما على المشكلات اللي دايما بتقابلكم في حياتكم المشكلات اللي دايما بتقابلكم في حياتكم علشان نقدر نحلها تعالوا مع بعض نشوف الجزئيه نعم طيب حاضر تعالوا مع بعض نشوف اهم جزئيه متعلقه من اهم الجزئيات المتعلقه بالرؤيه الا وهي صفات الرؤيه صفات الرؤيه اللي احنا عايزين نحتاجها قوي لابد ان توضيح رؤيه المستقبل توضيح رؤيه المستقبل ان انا اكون عندي رؤيه واضحه جدا جدا جدا للمستقبل ان انا اوضح للناس ان انا اقعد مع اخواني وزمايلي واحبابي اقول لهم يا جماعه احنا عندنا في مشكله في بلدنا عندنا في مشكله في الجامعه عند- عندنا عندنا في مشكله في الكليه عندنا مشكله في كذا اوضح لهم الرؤيه المستقبليه احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب وزي ما سيدنا موسى قال لأصحابه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض زي ما سيدنا يوسف قال للناس احنا هنعمل كذا وكذا وكذا قدر الصحابة والأنبياء يوضحوا الرؤية للمستقبل لما دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس بيقول له إيه رستم بيقول له انتم مين؟ قالوا نحن عباد الله ابتعثنا الله شوف رؤيته لنخرج العبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة شايفين الرؤية؟ يبقى إذا توضيح رؤية المستقبل الأمر الثاني إنك تكون قادر تقرأ إيه المستقبل إيه المشكلات اللي هتقابلك إيه المشكلات اللي هتقابل رؤيتك عارف زي إيه عاملة بالظبط كده إنك تكون عندك قدرة على تحليل المستقبل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف وهو راجع آه، قالوا له يا رسول الله آه، لما جاءه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابه من يوحد الله هي دي القدرة على قراءة المستقبل الأمر الثالث إن هي تكون محاطة بروح التفاؤل كتير جدا من الرؤى بتاعتنا أو المشكلات ما بتتحلش بسبب إن إحنا متشائمين هي دي مشكلة ومش هتتحل إن الشباب اللي ضايع في الجامعة ده ملهوش حل إن الشباب اللي انحرف بالمخدرات ملهوش حل إن مشكلة المستشفيات اللي عندنا ملهاش حل لا اللي عنده رؤية لازم تكون دايما محاطة بروح التفاؤل محاطة بروح التفاؤل قد إيه النبي غرس في قلوب الصحابة في عز الأزمات الرؤية المستقبلية تكون محاطة بروح التفاؤل في عز الأزمة في عز الأزمة يوم غزوة الخندق النبي بيضرب ال- ال- الصخرة اللي اعترض الصحابة فقال أوتيت مفاتيح الشام أوتيت مفاتيح مش عارف إيه أوتيت مف... إيه ده إيه يا رسول الله في عز الأزمة دي أيوة في عز الأزمة دي في عز الأزمة دي هي دي محاطة بروح التفاؤل النقطة الأخيرة متعلقة بالرؤية إن لازم يكون عندنا صبر لازم يكون عندنا صبر بصوا احبابي الرؤى العظيمه والافكار الكبيره والمشكلات اللي عايزه تتحل بتبقى محتاجه مننا لصبر كبير جدا جدا بتبقى محتاجه مننا التحدي ازاي نتحدى الازمات دي ازاي نتحدى المشكلات دي وباذن الله ده اللي احنا هناخده الاسبوع القادم اهم ما يتعلق بمساله القائد هي تحديه ان القائد عنده تحدي القائد عنده تحدي ازاي يتحدى الواقع وازاي المشكلات والازمات اللي بتقابله ازاي يحلها وده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في الاسبوع الجاي احنا قدامنا مشكله الان الغرب اللي ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا من شبابنا اللي ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم ازاي انا اقدر احل المشكله دي واحل التحدي ده وده ان شاء الله اللي احنا هناخده مع بعض الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى احبابي انا عايز اختم النهارده معاك في ظنك آه، وده سؤال الحلقه النهارده ويا ريت ان شاء الله يظهر قدامنا ده سؤال الحلقه النهارده هل انت لك رؤيه واضحه للمستقبل ام انت ممن لا يضع لنفسه رؤيه اصلا انت بتحط قدامك لنفسك رؤيه ولا انت مالكش رؤيه اصلا بصوا انا عايز اقول النهارده انت من اي الصنفين وده السؤال هل انت بتحط لنفسك رؤيه لمستقبلك ولا انت ما بتحطش لنفسك رؤيه لمستقبلك اختم معاكم بثلاث كلمات سريعه آه، آه، الاولى ثلاث كلمات سريعه متعلقه باهميه ان انت تحط لنفسك رؤيه للمستقبل يقول احد العلماء الغربيين لا يمكن لاي شيء على ظهر الارض ان يوقف شخصا ذا موقف ايجابي ورؤيه واضحه مفيش حاجه ابدا اي مشكله انت عايز تحلها اي ه- رؤيه انت عايز توصل لها لا يمكن حاجه ابدا تقف في طريقك طالما انت عندك امرين انك انسان ايجابي وانك عندك رؤيه وكان يقول غاندي الزعيم الهندي المعروف قوة الرؤية إن طالما إنك عندك رؤية قوية جدا قوة الرؤية تشحن تشحن الأفراد لكي يتجاوزوا الصعاب والسلبيات التي تستهدف الوقت والمجهود طول ما أنت عندك رؤية قوية جدا الرؤية دي هي دايما اللي بتدفعك بتدفعك إنك تعدي الصعوبات وتعدي السلبيات اللي ممكن تقابلك في حياتك صدقني خد لنفسك الان رؤيه انا رؤيتي ان شاء الله اختم القران في السنه انا رؤيتي ان شاء الله اخلص كتاب على مده شهرين ثلاثه انا رؤيتي ان شاء الله اغير من واقع البلد انا رؤيتي ان شاء الله اغير الجامعه انا رؤيتي ان شاء الله اغير من زوجتي انا رؤيتي ان شاء الله اغير من زوجي خد خد رؤيه حط رؤيه قدامك وان شاء الله صدقني طالما انك انسان ايجابي وانسان عندك رؤيه كل الصعوبات هتتحطم على صخره او القوه العظيمه اللي موجوده عندك ايجابيتك ورؤيتك ده اللي المفترض يكون موجود عندنا احنا النهارده اتكلمنا عن الجزئيه الثانيه من اهم ممارسات القائد الا وهي انه صاحب رؤيه ورؤيه مشتركه بيستشير فيها الناس ان شاء الله نتكلم الاسبوع القادم عن اهم ما يتعلق بالقائد الا وهو تحدي تحدي القائد ازاي يتحدى المشكلات ان شاء الله ده اللي هناخده الاسبوع القادم اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ان اكون قد وفقت في هذه الحلقه ويا ريت كل الشباب نخش على آه، صفحه آه، البرنامج كن قائدا و- ويجاوب على هذا السؤال آه، هل وضعت لنفسك رؤيه ويا ترى ما هي هذه الرؤيه هل وضعت لنفسك رؤيه مستقبليه ويا ترى ما هي هذه الرؤيه اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع